أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يجعلنا لكم من المقبولين ومن عتقائه من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة أستاذنا العزيز دكتور عاطف أحداث النهاية لم أقصد بها على الإطلاق أن أنا أتكلم في الموت وخوف الناس يعني ما بتذكر أنا زمان من يعني 25 سنة أو 26 سنة صحيح فعلا ما كانش ورانا العذاب القبر وال والتاب الأقرع كنت مخوفاتي اه يعني ف وفعلا يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا وبصرنا لقيت ان القضية اكبر من انك تبكي الناس للحظات بدون تأصيل لحقيقة المنهج الرباني والنبوي قضية أكبر من هذا بكثير ولذلك يعني من أجمل ما قرأت لسلفنا يقول لك ليس الخوف ليس الخائف أي من الله من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف الحقيقي هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه شايف العظمة هنا قيمة جديدة خالص مختلفة فلما تعمدت وأنا بقدم أحداث النهاية للأمة وكنت طمعان قوي في إن ربنا سبحانه وتعالى بذلي له وانكساري بين يديه وتبرئي من حولي وطولي فأشهد الله أنني يعني الفقير ابن الفقير وأنا من أجهل الخلق يعني بتذللي لأن ينفع بها الناس وأن ينفع بها الأمة ما كنتش بقدمها عشان أخوف بها الناس لا والله إنما كان القصد والنية أن أقدمها لنصنع بها من جديد حياة للحياة هي مش نهاية هي أحداث النهاية لنبدأ بها بداية جديدة مع ربنا تبارك وتعالى قبل أن تداهمنا هذه النهاية احنا كنا قلنا في سهرة إيمانية مع بعض جميل انها صرخة البداية جميل يعني, يعني لفظة جميلة صرخة بداية ليه لأن الداء اللي تفضلت به هو ده الداء خلينا نخرج الحديث والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك يا سلام ويوشك كما علمنا أساتذتنا أهل اللغة للقريب يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فاكر حضرتك طبعا والدتك والدتي ربنا يبارك في أعمارهم ويحسن أعمالهم جميعا أبائنا وأمهاتنا جميعا وهي زمان ويرحم الأموات منهم ويرحم الأموات منهم رحمة يعني. واسعة اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين يعني. آه زمان واحنا طبعا الفراخ في الونزة الطيور طبعا دلوقتي خوفت الناس ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين آه وهي واخدة الصبح العلف العلف بتاع الطيور ها وشايلة كده وطلع بقى الصبح المشهد ده ما بنساهوش وتلاقي بقى ما شاء الله الطيور كل طير عمال يقفز عشان ايه يلحق أكله يلحق ياخد ينهس نهسه ويخطف والقوي يطرد الضعيف مشهد حضرتك فاكره اكيد طبعا اه يعني كلنا يعني فاكرينه شوف الوصف النبوي يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها يا الله كل عاوز يخطف وبعدين ده المشهد ده حضرتك بتشوفه في النشرات في المجاعات وفي البلاد الفقيره الان نعم تلاقي العربيه اللي واخده بتاع عربيات الاغاثه اما بتنزل حاجه تلاقي الناس متكرره الان ده هذا يعني هذا مشهد بعد اذن حضرتك ده مشهد جزئي آه. انما المشهد الكل ان كل امم الارض تكالبت على الامه انا بقول زي الطيور يعني آه فعلا ما هم فعلا جم كالنسور وكالديوك ويعني مع اعتذاري للنسور والديوك والله لان يعني هذه المخلوقات يعني يعني فعلا انا بقول ان الانسان بيفعل الان باخيه الانسان ما تستحي الوحوش الضريع ان تفعله بعضها البعض في عالم الغابات يعني هذه الحضاره المتعفنه الروح المتعفنة الروح بحق المتصلبة الضمير اللي بتصنع من أجل الإبادة وبعدين شيء غريب جدا يعني صار إبادة للبشرية وسفك للدماء وتمزيق للأشلاء ونهب لمقدرات هذه الأمة من كل مكان ومن أقاصي الأرض يعني جت أمم الأرض عشان تخطف من هذه القصعة من قصعة الأمة من كل جزء فيها من كل خير ربنا وابولا بصورة غريبة الشكل بصورة ما يقولهاش إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها هنا بقى الداء هي دي فعلا المشكلة قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله شو الصحابة فك... معقول احنا نبقى بهذا الذل وبهذا الضعف وبهذا الهوان وبهذا القلة لدرجة ان كل أمم الأرض تطمع فينا كده بالشكل ده معقول أو من قلة نحن يومئذ قال كلا ولكنكم يومئذ كثير شو- مش كل كلمة للنبي المفروض نصلي ونسلم على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كان بي اللي يعني سبحان النبي دخل مكة معاه كم ألف هو فاتح كم ألف شوف النهاردة الأمة كام كم مليون كم مليار الأمة مليار وتلت تقريبا النهاردة مليار وتلت آخر إحصائياتها فتصاروا لا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء يا كغثاء السيل يا شوف بقى هنا بقى ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن هو الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت
ما شاء الله شوف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كأنه بيعمل أي لك والله.
رسم واقعي أي والله.
وصف أيوة الله.
حقيقي الآن أيوة الله للحالة اللي احنا فيها احنا بعد أيوة اذن الله.
حضرتك معانا اتصال طيب اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا أستاذ عاطف؟
يا مرحبا الصوت ارفعوا لنا الصوت
الو ايوه مع حضرتك اتفضل ربنا يبارك لك ربنا يعزك يا رب الله انا بعد يكرمك اذن حضرتك ممكن اكلم الشيخ محمد اه اتفضل طبعا السلام عليكم يا حضرة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك جزاك الله عنا كل خير انت كنت سبب ان انا التزمت واطلقت يعني لحيتي والتزمت الحمد لله رب العالمين آه، حضرتك عرفتنا سوره النبي صلى الله عليه وسلم ووجهت لنا يعني حضرتك يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه الله انا يستر.
متزوج وعندي ثلاث اولاد واخد بال حضرتك وزوجتي الحمد لله منتقبه بقى لها اكتر من سنتين بس انا الحمد لله انا التزمت بالصلاه وكل حاجه الحمد لله مع يعني مع حضرتك ان شاء الله ففي بقى حاجه عايز اقول لحضرتك عليها نعم.
الو أي نعم اتفضل اتفضل آه، سيادتك آه، انا ب- لما باجي اصلي القيام بالليل لوحدي ما بقدرش اصلي ما كنتش بقدر اصلي القيام في ال- في الجامع او التراويح في الجامع لان بحكم شغلي وكده بنزل بعد الفطار ما بقدرش اصلي لما باجي اصلي بالليل في البيت بحس ان انا خايف خايف جدا
نعم آه مش عارف اقول لحضرتك بقى يعني دايما آه، هو دايما موسيقى شغل صوت البقره في البيت وزي- دايما كده بس داي- دا- دايما بحس بشعور خوف طيب مش عارف بقى جزاك الله حضرتك خيرا يعني. الو جزاك الله خيرا ح- إن شاء الله سمعت سؤالك أخي الحبيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وهذا الخوف دليل الإيمان بفضل الله عز وجل وأبشرك وأبشرك بأن بأنه لا حرج عليك على الإطلاق لا حرج عليك على الإطلاق إلا بتصلي التراويح في الجماعة فإن عدت إلى بيتك ويسر الله عز وجل لك أن تركع ركعات في الليل فأنت إن شاء الله تعالى ممن آه، يكتب عند الله تبارك وتعالى ممن أقام ولذلك سيدنا عمر قال وال- والنائم عنها أفضل فأنا مش عاوز أقولها بس عشان ما حدش يشبط فيها لكن أنا بقول لك أبشر إن شاء الله ما فيش حرج عليك وما تخافش على الإطلاق ما دمت يعني تركع ما يسر الله عز وجل لك من ركعات لا تحرم نفسك من هذا الفضل لا في رمضان ولا في غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم آه، طبعا لا أقلل من قدر القيام في الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التراويح في جماعة يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم ثلاثة أيام وقيل أربعة أيام وقيل خمسة أيام وفي الليلة الخامسة لم يخرج فلما قال الصحابة يا رسول الله انتظرناك حتى كاد الفجر أن يطلع علينا قال خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها فأول من سن التراويح في جماعة هو رسول الله ثم بعد ذلك عمر رضوان الله عليه جمع المصلين أو المسلمين على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال قولته الجميلة إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه فلا حرج عليك آه، لكن لا تحرم نفسك من ركعات تركعها بالليل في رمضان وفي غير رمضان لأن قيامك بالليل دليل صلاحك وقربك من الله بل وأبشر بأن الله يحفظك بهذه الركعات من الوقوع في المعاصي والذنوب بالنهار دي نقطة ما حدش واخد باله منها قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ولا تحزن إن شاء الله تعالى امين طب انا كنت هسال بس في الحته دي اتفضل.
صباح لان هو كان تركيزه على قضيه الخوف فممكن ال- ال- اللي يخاف في هذا الموضع قد يكون يخاف يعني آه، تعبدا لله عز وجل يعني نعم، يكون جميل.
الخوف ان هو خوف من ربنا لانه جميل.
بين يديه لا شك وقد يكون الشيطان بيعكسه بيخوفه عشان يقعده آه, آه لا أنا أظنها الأولى اه أظنها أنه يخشى من أنه قصر في عبادة ربه تبارك وتعالى اه فأسأل الله عز ف- وجل أن فان كانت الثانيه ما يخافش ما يخافش طبعا لا شك لأن من خاف شيئا هرب منه يا ومن خاف الله هرب إليه ربنا ياخذنا اليه ان شاء الله الله أكبر نعم.
نعود لحب الدنيا أي نعم فده الداء يا دكتور عاطف ده الداء نتكلم عن عظمه الرسول نعم في صلى وصف الله عليه وسلم الحاله نعم يعني ال- ال- الحاله وترتيبها نعم.
وتوقيتها والاخبار عن توقيتها واقترابها ومظاهر المرض نعم واعراضه ثم بقى ننتقل لل- بعد ذلك للعلاج أي نعم ال- ال- يبقى الوصف النبوي واضح أهو.
انا بتكلم عن العظمه آه.
يعني احساس صلى الله عليه وسلم بعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم في انه قال الكلام نعم من 1400 سنه و...
صلى الله عليه وسلم والان اهو مين نعم.
مي- مي- مين يقول انه في جو... كلمه هنا غير مطابقه آه، للواقع آه، كلمه آه. مفيش ما فيش مفيش أي منصف عاقل سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين سيقر بهذا البيان النبوي الجليل وبعدين اللي في عمرنا انا وحضرتك بن بن بنسمع هذا الحديث او نقراه او نردده من 30 سنه تقريبا ب... ب- بوعي كامل نعم ما كانش موجود الظاهره دي من 30 سنه ما كانش بالوضوح يعني ده ما كانش بالوضوح ده يعني انا بقول النهارده يعني بس انا بقول وانا حزين قوي لان انا بقول لحضرتك مش عاوز انقض اللي انا بقوله في الاول ان انا عاشق للامه حابب الامه قوي لكن انا لما بقول كده بقول من باب تشخيص الداء عشان نحدد الدواء لان الطبيب الطبيب الموفق المسدد ربنا يجعلنا واياك منهم من يستل يستل من يستل جرثومة الداء بيد بيضاء نقية الد- الطبيب الموفق ما يحددش الدواء إلا بعد ما يشخص الحالة بدقة وأمانة فلما يشخص وإن كانت الحالة خطيرة آه، ده مش مش مش يعني تقصير منه بل ده أسأل الله أن يكون توفيقا من الله له فأنا بقول تشخيص الداء ما بقللش به من قدر الأمة وأنا مش غيب عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وفي لفظ فهو أهلكهم قال الإمام النووي والفتح أشهر فهو أهلكهم فهو أهلكهم والضم أشهر أي فهو أشدهم هلاكا فهو أشدهم هلاك إنما قال الإمام النووي نفسه رحمه الله قال أما من قال ذلك من باب التحسر على واقع الأمة ليشخص الداء وليحث الناس على فعل الخير والطاعة فهذا لا حرج فيه وإلا ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه الأمراض الكثيرة في كثير من الأحاديث فأنا بقول وأنا حزين قوي آه، يعني لقد أصبحت الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى يعني غثاء كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام الآن آه، يعني من البشر تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متناثرة بل متصارعة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية وتدور بالأمة الدوامات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل والذي يدمي القلب أن الأمة لا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه واقع أليم جدا بكل الكلام اللي أنا قلته ده النبي بيقوله في يعني الوهن الوهن كل ده الوهن التبعية الرهيبة اللي الأمة فيها الآن ليه؟ النبي قالها صور تبعية النبي اتكلم عنها كلام عجيب جدا والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا طريقة سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شو التعبير النبوي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ في الصحيح حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لتبعتموهم مش ممكن مش معنى الضب ياه صلى الله على من اتاه الله وجعل مع الكلم حضرتك الضب لما رجعت تفحر في كتب اللغه وكتب علمائنا لان علمائنا ما سويناش حاجه احنا بس بنجمع يعني ظهورا جميله ويعني بنقدمها كده في بقى على قدر جهلنا وفقرنا لاحبابنا من اخواننا واخواتنا قعدت افحر في الكتب لقيت سبحان الله يا الله يقول لك الضب الحيوان الوحيد الذي لا يأذن أبدا لأي حيوان آخر ولو كانت يعني أنثاه أو أولاده أن يشاركوه في جحره مش ممكن أنت حضرتك شايف المعنى ده حتى لو دخلوا جحر ضب برضه هتدخلوا معاهم عملوا المستحيل مش مش اللي ممكن ما كلام النبي يتعملش.
يا الله يعني فعلا اما تقف كده والله العظيم كل حديث اقسم بالله يعني تزداد حبا للنبي والحقيقه انا يعني انا ببقى شاعر بلذه وسعاده وانا في كل كلمه قال رسول الله قال أص... ما- يعني هو ده النور هو ده انك تقول قال الله قال الرسول إيه، هو ده العلم هو ده الدليل إيه، انما ما- يعني ما- اللي ضيع وشتت الناس عيني امام الفضائيات ان كل واحد له راي يا اخي انا مين انا انا ماليش راي انا انا ولا حاجه انا محمد حسان تحت الجزمه تحت النعل آه، ترجع انت القران وترجع للسنه قال الله قال الرسول انما انا انا مين انا انا ارى ارى ايه انا ما اشوفش حاجه ولا ارى حاجه انت ترجع لكلام الله ولكلام الصادق الرسول قال الله قال الرسول هو ده العلم انما انا ارى ان الكلام ما ينفعش ما ينفعش والله ولذلك الناس يا عيني الان آه، انا بسمع الكلام والاسئله والاتصالات والاوراق الناس فعلا وال- ممزقه الناس في حاله تمزق رهيبه جدا وبكل اسف يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا يا اخوان ال- الاخلاص آمين.
والتوفيق فيبقى الوهم الحاله واضحه آه.
والداء واضح ايه الوهن حب الدنيا وكراهيه الموت اللي حابب الدنيا يا دكتور عاطف ومتعلق بيها قوي انا عاوز اقول له الاول عاوز اقول له حاجه الاول انه لو تعلق بالاخره لو تعلق بالاخره مش هتروح منه الدنيا مش هتفوت الدنيا اتته وهي راغمه الله اكبر طب نخرج الحديث اللي حضرتك قلت اتفضل، ده اتفضل.
ها الحديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله الله أكبر وأتته الدنيا وهي راغمة يا أخي من الذي يملك الدنيا الله عز ومن وجل الذي يملك الآخرة الله عز وجل يا الله علي زين العابدين يا سلام وعاوز اقول برضو ان احنا احنا يعني عشاق لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عاوز الدنيا كلها تسمعها لان هناك من يصطادف الماء العكر ويقول لك المسلمين من اهل السنه ما بيحبوش ما بيحبوش ال البيت لا لا لا اعوذ بالله ده احنا بنتقرب الى الله بحب ال بيت سيدنا رسول الله حد ما بنحبش علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابن فاطمه بن سيدنا رسول الله مستحيل يا اخي مستحيل المهم كان بيطوف حوالين الكعبه في يوم من الايام ونسب هذا ايضا لغير علي زين العابدين من باب الامانه العلميه يعني فهو بيطوف آه، لا الناس بقى الس- علي زين العابدين الناس أقبلت عليه و... فرجل من الأمراء كان أمير المؤمنين في هذا الوقت قدر الله أن يكون في, الو... في نفس الوقت في صحن الطواف فقال من هذا الذي انشغل الناس به عني قالوا إنه ابن بنت رسول الله قال من هو قالوا علي زين العابدين فأسرع إليه وأقبل عليه وقال له يا علي ألك حاجة؟ قال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين والله إني لأستحيي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله الله الله على تلامذة بيوت النبوة ما أقدرش أطلب من رب العزة من غير ربنا وأنا في بيته يعني فالرجل جزاه الله خيرا استحيا ومع ذلك تركه حتى خرج فخرج وراءه ما سابوش كانوا بيجلوا العلماء ويقدروا العلماء ويجلوا الأتقياء والأولياء والأصفياء ويا ريت الأمة يا ريت المسؤولون ير- يرجعوا تاني ويرجعوا العلماء العلماء أقسم بالله صمت احنا بنقدركم يا شيخ وفعلا يعني أنا, أنا حاسين- أتمنى أن, أن, أن, إن أن, أنتوا- أن يتبوأ العلماء المكانة في الأمة من جديد لأن والله العلماء صمم أمان للأمة والله صمم أمان أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم آمين.
وأن يبارك في كل ولاة أمور المسلمين آمين.
إنه لذلك والقدر عليه فخرج وراءه أمير المؤمنين بقول له ها نحن الآن قد خرجنا من بيت الله يا علي ألك حاجة فقال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة قال بل من حوائج الدنيا فإن حوائج الآخرة لا أملك لنفسي فيها شيئا فبكى علي وقال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها أنت ما تملكش حاجة والله ما تملك دنيا ولا تملك أخ ولا تملك حاجة والله العظيم ده الواحد هارون الرشيد اللي كان بيقول للسحابة أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله هارون ما كانش بتاع نساء وبتاع رقص وخمر والكلام الفاضل لا لا لا اطلاقا اطلاقا هارون كان يغزو في سبيل الله عاما ويحج في سبيل الله عاما عشان اهلنا يصححوا الصوره الم- المقلوبه دي فلما لنا حلقه فضفضه بقى عن عن هارون عن شاء باذن الله فهارون لما نام على فراش الموت بكى وقال ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وبعدين قال لهم انا عاوز اشوف القبر اللي هدفن فيه يا امير المؤمنين عاوز اشوفه شيلوني اشيلوا راح نظر هارون يا أخ هارون رصيد فنظر في القبر وبكى آه ورفع رسول السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه فأنا عاوز أقول للأخ والأخت يقول لك الدنيا ماشي يا سيدي والله العظيم لو صليت واتقيت الله وبعدت عن الحرام أقسم بالله لو حققت التقوى لس... لرزقك من يملك الدنيا والآخرة يا أخي بس خلي يا أخي صدق ربنا صدق ربنا مرة قال- مش احنا جربنا كل حاجة مش جربنا كل القوانين اللي في الكون واللي واللي ما كانتش في الكون ما نجرب ربنا وان اللفظه بشعه يعني عيب ان انا اقول كده ما نجرب المنهج الرباني والنبوي ما تيجي نرجع تاني لرب العزه ونرجع للنبي عليه الصلاه والسلام ونشوف اصدق بس ما اقسم بالله لو حققت التقوى لرزقك الله عز وجل من حيث لا تدري ولا تحتسب مش رب العزه بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما- كلمه من حيث لا يحتسب دي جميله قوي ما انا لو انا عارف المخرج ما انا هطلع من غير ما اقول يا رب لو انا عارف المخرج اللي هجيب منه الرزق هطلع عليه على طول عدل طوالي بلغتنا ولهجتنا في البلد ها من غير ما اقول يا رب انما رب العزه قال لك اما تحقق التقوى المخرج ده له وحده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هيسر لك الامر عاوز عباده هتلاقي نفسك ميسر للعباده عاوز مال هتلاقي ربنا ميسر لك المال عاوز تروح تزور اهلك عاوز تروح تصلي بالليل عاوز كل الأمور ميسرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى لليسرى فعاوز أقول طب يعني جرب كده ترجع لربنا جرب كده والله العظيم ربنا هيغنيك وهيشفيك وهيشرح صدرك وهيرقيك واوعى تفتكر انت متصور ان الناس اللي معاها المال وهي بعيدة عن الكبير المتعال عايشة في سعادة والله العظيم ما هي في سعادة وانا بأقسم بالله وانت شفتهم يا عم الشيخ ايوه ايوه ايه يا عم الشيخ شفت الناس دي كلها اه انا شفتهم شفتهم ازاي لانني صدقت ربي رب العزة قال ايه قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك هو عايش في ضنك اقسم بالله عايش في ضنك هيبقى في ضنك الزوجة هتبقى ضنك والأولاد ضنك والصحة ضنك والسيارة اللي راكبها ضنك والكرسي اللي قاعد عليه ضنك والمنصب اللي هو فيه ضنك ورئيسه في العمل ضنك ومرؤوسه في العمل ضنك كل حياته ضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره هناك تاني يوم القيامة أعمى آه، كنت في أمريكا وبعدين آه، رجل كده دخل انا جالس كنت في لوس انجلوس قلت محاضره لقيت اخوين من سوريا اخوان من سوريا داخلين ومعاهم رجل امريكي ثالث يا شيخ محمد وقفوا خير هو بس عاوزين الرجل اللي يسلم وتلطقوا الشهاده قلت اهلا وسهلا تعال اتفضل يا اخي اخ امريكي اتفضل اجلس قبل ما حضرتك تنطق شهاده انا بقول له عاوز تسلم ليه ما انت شايف حالنا يعني لا سر عدو ولا حبيب انت جاي لنا ليه ايه سبب الاسلام فقالوا لي والله الراجل ده ملياردير ملياردير مش مليونير ملياردير اساطيل وشركات واموال انا دخلت قصر الرجل ده يا دكتور عاطف بعد ما ربنا شرح صدره دخلت قصر قصر على المحيط تدخل حديقه شيء لا يوصف لا يوصف فعلا وبعدين تنزل بسلالم داخل القصر داخل المحيط والجزء ده زجاجه تشعر انك في الميه م- لا انسى ابدا هذا المشهد كنا حضرتك في جو قارس البروده وانا قاعد ببص من الزجاج العربيه اللي احنا راكبينها اتغطت بالتلج انا مشغول او انا راجل فلاح يعني مع مع- مع- فلاح إيه يا رب طب هنركب ازاي والتلج ده نزله ازاي فلفت يعني لقط نظراتي فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده إيه التلج ده لقيته قلت ده شغل عفاريت بقى شغل جن ده ولا ايه سبحان الله وبعدين اعزك الله واحنا راكبين لقيته بيضغط على شيء كده زي الجهاز كده ولقيت الجهاز ده بيلف وامجد اعزك الله الحذاء بتاعه لقيته بيلمع له الحذاء آه لا لا لا لا ومع ذلك عاوز حضرتك بس اخواننا يتصوروا الوضع ده الراجل ده لما دخل انا بقول له بقى فبيقول لي آه، ان هو دخل اليوم في اللي دخل فيه ده على آه، موظف السوري ده في احدى شركاته فلقى الموظف بيتوضى ووضع رجله في حوض الميه فالامريكا زعل قال له إذا انت ما عندكش ذوق ولا عندك اتيكيت ولا عندك لياقه ازاي تضع رجلك في الحوض اللي انا بغسل فيه وجهي قال له انا بغسل رجلي خمس مرات او اكتر قال له خمس مرات تغسل ليه قال له بتوضى قال له يعني ايه بتتوضى قال له كذا كذا يعني ايه ليه قال له عشان اصلي يعني ايه اصلي كذا كذا لمين لله من الله ما يعرفش حاجه وكتير ما يعرفوش حاجه واحنا السبب احنا اكبر حجر عثره الشاهد قال له طيب انا ما دخلتش عليك مره لقيتك حزين ابدا وكل مره لقيك سعيد ومبسوط قال له الحمد لله النبي قال لي عجبا لامر المؤمن ان امره له كله خير ان امره كله له خير يعني وليس ذلك الا المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خير وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له قال له طيب انا ما شفتكش خ- سكران ولا قال له لا اعوذ بالله دين يحرم على الخمر قال له طب انا عاوز ابقى سعيد زيك اعمل ايه قال له تدخل الدين ده قال له انا مستعد انا عاوز ابقى سعيد اعمل اي حاجه بس عايز سعيد قال له طب اغتسل استحمى يعني فاغتسل تعالى يلا على المركز وربنا رزقنا بقى الرزق الايه الثمين ده بدون بدون سبب فانا بقول له بقى قول ورايا كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والله يا استاذ عاطف انا ما بنسى اللحظات دي ابدا وانا قلت الكلام ده في اكثر من لقاء جمعه ومحاضره وفضائيه شعرت ساعتها بثقل الشهاده شو احنا بنرددها ما شاء الله سريعه لكن ده وهو بينطق كل حرف لوحده كأنه بينقل صخرة من جبل لآخر وبعدين سبحان الله بعد ما نطق الشهادتين بكى وجسمه ارتجف فقام الإخوة يسكتوا قلت سيبوه اتركوه اجلس يا أخي أنت هو اجلس سيبوه لما يخلص بعد ما انتهى كده وسكن أنا بقول له أنت بتبكي قال لا لا لا قول لي أنت الأول قلت له أقول لك قال لي قول لي السر اللي في الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي أنتوا حاطين فيها سر قوله لي قلت له ايه هو؟ قال لي اشعر الان براحه ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمه. ده نعمه شرح الصدر بالتوحيد والاسلام اللي كتير من اخواننا مش واخد باله منها. اقسم بالله يا اخي لو نمت من غير اكل، والله لو كلت اعزك الله عيش حاف. والله عزك الله لو كلنا التراب. وربنا من علينا بنعمة التوحيد أقسم بالله نعمة هي أجل نعمة ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا رب العزة بيقول لسيدنا النبي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين الشاهد اللي أنا بقوله برضه وأكد عليه إخواننا ارجع لله وربنا هيعطيك الدنيا وهتبقى من أهل الآخرة من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له
في اتصال ولا نخلي اتصالات في الاخر لا لا تفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ازيك ورحمه يا الله مولانا والله اني احبك في الله أحبك اللي جهتنا فيه وعليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله يا شيخ مولانا انا بحبك في الله أحبك الذي أحتني فيه اخوك علي محمود محمدين من الهرم مرحبا بك أخ علي أهلا وسهلا آه، جزاك عن الله عن المسلمين خير
الله يبارك فيكم جزاك الله عنا خيرا والله انا عاوز اسال حضرتك سؤالين سؤال ورجاء نعم السؤال الاولاني متى نصر الله تعبنا خلاص يعني ال- القلوب تئن جميل قريب إن شاء والسؤال الثاني ألا إن نصر الله قريب والسؤال إن الثاني شاء الله نعم آه، هو رجاء نعم آه، دكتورنا الدكتور محمود عبد الرزاق استاذ العقيده يا نعم ريتني اشوفه على الشاشه بتاعتكم ما ظهر بفضل الله أعتقد دكتور أحمد ظهر هنا الله. طيب نظهره إن شاء ثاني الله، وثالث بإذن ان الله.
شاء الله يا طيب، ريت جزاك يكون ليه الله خير.
حلقات دائمه في العقيده لان هو فعلا معلم وقادر ان هو يثبت العقيده الاسلاميه في قلوب المسلمين ان شاء إن شاء الله الله ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك ونعرف ان الشيخ محمد حسان بيحب ال- مولانا الشيخ محمود اه وربنا يبارك فيه يا- آه، دكتور احمد حبيبي وربنا يتقبل منا ومنه صالح الاعمال جزاك الله خيرا متى نصر الجواب ان شاء الله بال... الا ان نصر الله قريب لكن بشروط بشروط اصل رب العزه ما لم يترك شيئا انا عاوز اقول لاخواننا يعني عشان ما نبعدش هو ده من العلاج ايضا بفضل الله يعني السؤال جاي في العلاج في- احنا شخصنا الداء وفي الدواء بقى بنتكلم آه، رب العزه خلق الكون يا دكتور عاطف وخلق فيه مجموعه اودعه مجموعه من السنن الربانية والقوانين الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل يعني رب العزة لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة وقال احنا بتوع النبي يا جدع وانا حبايب النبي اللي يحب النبي يزق يا عربي ترمس ده لازم شروط لازم الأمة تأخذ بيها النصر مش هينزل كده أمال إن تنصروا الله هينصركم طب إحنا ما نصرناش ربنا أنا قلت قبل كده أخ من أحبابنا الأفاضل استوقفني وأنا في سفر كده في المطار أه، محمد حسان قلت له استنى تعالى هنا قول لي خير والله كده قال لي ربنا ظالم قلت أعوذ بالله ليه قال لي مش شايف اللي بيحصل في العراق كده مش شايف اللي بيحصل في لبنان ما فيش واحد فيكم ربنا بيستجيب له دعوة عشان ينصرنا بقى كده ده ما ينفعش تقول له قال الله ما ينفعش تقول له قال الرسول فبقول له انت حضرتك شغال كذا قال لي ايوه قلت له طيب لو ان شركة بتروجيت مثلا ده اللي انا ذكرته له ساعتها يعني شركة بتروجيت شركة بترول جت اخر السنة ومنحت لكل الموظفين مكافآت كبيرة قوي وما ادتش لحضرتك مكافأة تزعل قال لي لا هزعل ليه ما زعلش طبعا قلت له ليه قال لي لأن انا مش شغال فيها قلت له وانت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك انت عملت ايه الراجل وقف والله الحقيقة والله وقف وتغير 180 درجة لقيته بيقول لي يا خبر اسود ده انا مش واخد بالي قلت له اه حضرتك مش واخد بالك مش واخد بالك ان رب العزة لا يجامل احدا قلت له سيدنا النبي كان قائد المعركة في احد وتعرض للقتل الحقيقي بل وانتشر خبر قتله في الميدان بالفعل وألقى بعض الصحابة السلاح حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين وقال ماذا تصنع قالوا قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صور المسائل وصلت إلى هذا الحد آه الرسول يشج وجهه بأبيه وأمه وروحه تكسر رباعيته وتدخل حلقات المغفر في وجنتيه و- ويتعرض للموت فعلا هو الرسول آه والصحابة الأطهار الأخيار وأعدائهم الكفار سنن سنن لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة والمحبة ولذلك لما بعض الصحابة زعل كيف نهزم وكيف وكيف قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتوا السبب احنا كل شوية عمالين نعلق أخطأنا على الحكام العلماء الأوروبيين الأمريكيين الأعداء طب ما تيجي ندور في عيوبنا احنا ما تيجي ندور في تقصيرنا احنا في أخطائنا أنا شايف في عين حضرتك القذاة اللي ما تشافش اللي بالميكروسكوب أنا بالنسبة لي واضحة وفي عود في عيني أنا مش شايفه أنا مش شايفه ومش عاوز أشوفه دي المصيبة أنا مش عاوز أشوفه أصلا لكن أنا مراقبك كويس قوي ومتابعك وكل أخطائك عندي مكبرة طب أنا أخطائي فين أنا تقصيري مع ربي فين أنا تقصيري في بيتي فين أنا تقصيري في وظيفتي فين الله النهاردة المسلم بيتمنى أن رئيسه في العمل يمشي عشان يزوغ عشان يزوغ وأقول لك أنا بديهم على قد فلوسهم غلط ده منهج مختل هيدمر الأمة هيدمر الأمة لو ما استشعرش كل مسلم ان هو هو لوحده مسؤول عن الأمة انت في البيت ايتها الفاضلة مسؤولة عن الأمة ليه ما استشعرش هذا الشعور وأنا على ثغر الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلي ليه ما يبقاش بيتي يحاكي بيت أبي بكر الصديق الرجل في البيت بيعمل للدين والمرأة بتعمل للدين والبنات بيعملن للدين حتى راعي الغنم وظف للعمل لدين الله فين البيت ده فين البيت اللي يوظف كل طاقاته فين الزوجة اللي بتدفع زوجها لأنه راجل مسؤول في مركز ربنا من عليه بالمنصب من عليه بالوجاهة ومن عليه بالدنيا فين الزوجة الوفية التقية اللي شايلة هم الدين اللي بتدفع زوجها أن يوظف منصبه لدين الله لخدمة الناس لرفع الظلم عن المظلومين مش لظلم المظلومين ولا لأكل أموال الناس بالباطل لا هي وراه بتقول له لا والله ما دخل بيتي حرام أنا هجوع ومش هفضحك انا هسترك وانا وراك وانا هدفعك وانا هتحمل الجوع انا واولادي معاك بس ما تدخلش علينا الحرام يمسك يقوم بره يطلع بره يبقى عنده ثقه في الله ثم في نفسه وعنده ثقه في ان عنده هناك حمايه قويه جدا انا بقول المراه دي المراه المسلمه اللي انا بتكلم عنها دي ده دي العمود الفقري المجتمع كله
بس الواقع بقى بيقول ان حب الدنيا جاسم على صدورنا جميعا وال وال و- والمرأة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي مش موجودة ده اللي موجودة بتقول له عايزة وعايزة واشمعنى واشمعنى وما جبتش وبتخليه يلف في الساقية جميل بلا توقف وهي أيضا لها ساقيتها بتلف فيها والأبناء وراهم و- حب الدنيا نعم.
يعني
يبقى الدواء بقى اللي احنا بنذكر به الآن تبقى صرخة من هذا المنبر المبارك الكريم منبر قناة الناس صرخة بحب مش بصوت عالي طب هو برضو هنا فضيلة الشيخ ده واقع الناس الآن احنا كنا زمان لما بن حضرتك بتقول قلت لي مرة انك انت كنت بتذاكر وعلى الطبلية على لمبة الجاز.
لمبة الجاز نعم.
وفي يوم شعرك اتح- نمت نعست شاط.
ووالدتك نا- قاعدة سهرانة آه، جنبك نعم هي نعست وانت جنبها نعست شعرك شاط صحيح وكملت ما صحنيش و- الا الشياط و- يعني. الله ووالدتك المستعان.
كانت بتشجع والدك على ذلك من لما نعم.
يعني حكيتني على ال- والتحمل نعم، والصبر نعم، ورضي نعم.
وح- وحياة مليئة بالرضا جميل الآن تلاجة كام قدم وغسالة معرفش ايه وتلفزيون ودش وتلفزيون في كل حجرة وسيارة نعم وحسابات في البنك يعني هذا النهم للحياة وحتى اللي عاوز يتزوج الآن مطالب بأشياء مماثلة نعم والشباب عاوز ي- يبدأ كنوع من حب الدنيا من حيث في الوظيفة بحيث ان هو يعني يروح للآخر نعم والتاجر عاوز يختصر الزمن بصرف النظر يدفع رشوة يعتمد على ربا يعتمد على اختلاس يعتمد على غش مش مشكلة كلام جميل ده واقع أي نعم.
وكلنا متلبسين نعم.
بقى زي ال- الشيء المتلبس جوانا نعم يعني مشوار كبير بين ان انا اتخلص من ده بسهوله وانتقل لمرحله الرضا وال- والقناعه واللعب على الاخره يعني وانه احس ان والعمل انا بالآخرة. نعم.
يعني انا معدي انطره ما انا كلام جميل مش مقيم آه، هذا واقع آه، لا ينكره عاقل وفي ظل هذا الواقع المظلم أرى نورا وأرى عودا حميدا من كثير من المسلمين والمسلمات بل ومن كثير من شباب في عمر الورد والزهر بفضل الله اللي احنا شايفينه الآن يا دكتور عاطف ما كانش موجود قبل سنين قليلة فأنا عاوز أقول أن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام مع أن الهدم أسهل من البناء بس عاوزين خطوات نحو ال- نبدأ نبدا نبدأ وزي ما بقولوا بفضل الله الألف ميل بيبدأ بخطوة والطريق إلى الجنة يبدأ أيضا بخطوة على طريق العمل الصالح نبدأ طب القلب ده ملا يعني بقى جواه جوه جميل لما تبص فيه هتلاقي الغساله والتل... وال... وكل الحاجات دي جوه صحيح صحيح فعايز اشيلهم من- يعني عاوز انه الواحد يقبل هل يصل الواحد مننا انه يقبل انه يبقى المهم يعني قوت يومه ويلاقي مكان امن ينام فيه ويلاقي آه سربه امن نعم، نعم، ولا ولا نعم.
برضو الكلام ده مش ما بقناش احنا نستحقه
لا أنا عاوز أقول أن المؤمن أو المسلم يجب عليه أن يعمل وأن يبدع وأن ينتج وأن يتحرك ما يبقاش كسلان ما ينامش شوف يا دكتور عاطف إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ما في مسلم على وجه الأرض لا لا لا ما في إنسان على وجه الأرض ولو لم يكن من غير ولو كان من غير المسلمين أبدع وعمل وأخذ بالأسباب وتعب إلا وأعطته الأسباب ثمرتها يعني أنا عاوز أقول إن الأمة آن الأوان إن إحنا نشتغل إن إحنا نعمل إن ما أقولش إن إحنا يعني السماء ستمطر علينا ذهبا ولا فضة فأنا عاوز تعمل وتأخذ بالأسباب و- وتكافح وتجاهد وتناطح في الصخر وتبقى قوي هو ده المسلم مفيش إنسان موفق في أي مكان في الدنيا إلا لو تعب تبتعد بكل ما تحمله الكلمة من معنى مستحيل يمكن أنا بقول يعني يعني سبحان الله أي نموذج من النماذج فأنا بقول للمسلم لازم تتعب ولازم تشتغل ولازم تنتج وبعدين لما تاخد بكل الأسباب ويقدر لك مسبب الأسباب هذا الرزق يجب عليك أن ترضى وأن تنظر في الوقت ذاته إلى من هو دونك لتتذوق حلاوة الرضا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم فعاوز أقول للأخت بقى اللي عاوزة تلاجة خمسين أدم والتلفزيون سبعين بوصة ومرهقة ظهر زوجها عاوز أقول لها انظري إلى من هي دونك هتستشعري النعمة اللي انت فيها هتستشعري الفضل هتدفعي زوجك إلى الطاعة وهتبعديه وتحول بينه وبين الحرام فيعني هذه جرعات دواء للخروج من حب الدنيا ومن كراهية الموت وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أكرهية الموت كلنا يكره الموت يا رسول الله قال ليس ذلك عائشة ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه فأنا عاوز أقول إن المسلم آن الأوان إن إحنا نشتغل ونبدع وننتج الطالب أنا بزعل أوي لما أسمع ابن من أبنائنا ابن من أبنائنا يقول لك أكل ونوم يديك دبلوم غلط غلط فلسفة خطيرة جدا وسياسة خطيرة ويقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع غلط رواه مفجوع ابن مفجوع مش من كلام سيدنا النبي أبدا عليه الصلاة والسلام يقول لك عاوزين فعلا المؤمن ده يعني أنا عاوز أقول قدر الله الغالب في الأرض قدر الله الغالب في الأرض ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فبالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح وبالتخلق بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام تصحيح العقيدة تصحيح العبادة تحسين ما فسد وعوج من أخلاقنا العمل والإبداع وقل اعملوا فصار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتربية أنفسنا وتربية أبنائنا ونسائنا وبناتنا على المنهج اللي رب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجيل القرآني الفريد ونأخذ بقى بالأسباب القوة في كل المجالات في مجال الإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد والمجال العسكري والمجال الذري والمجال الجغرافي والطبوغرافي والفلكي كل المجالات عاوزين وأعدوا بقى يبقى الإعداد وتعجبني قوي عبارة الشيخ شعراوي رحمه الله يقول لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا فمستحيل أمة لا زالت بتنتظر سلاحها من يد عدوها مستحيل تمكن مستحيل تنصر أمة لا زالت بتنتظر يعني من يد عدوها أن يعطيها رغيف خبز أو جرعة قمح مستحيل أن تمكن وأن تؤفى الأمة لابد برجالها بشبابها بأبنائها كل يبدع في مجاله ما ينفعش الأب كل شوية يقول لابنه يا ابن ذاكر يا ابن طهقتني يا ابني انا عاوزك انت الاخ الابن الحبيب ده عاوزه هو اللي يشيل هم الدين ويقول لنفسه انا لازم اشهد لديني شهاده عمليه ازاي اشهد بتفوقي في مكاني اللي انا فيه ما هو الطالب يتفوق في مكانه في المدرسه بذاتية منه بذاتيه منه ما أناش عاوز كل شويه أب- ابوه زهق وامه يا عيني مسكينه ما بتنامش وحضرتك شايف احوال الناس في بيوتنا في الثانويه العامه آه، آه، بيبقى الاب الاباء والامهات هم اللي بيمتحنوا لا الاب بينام ولا الام بتنام بيبقى في طوارئ فعلا بكل ما تحمله الكلمه من معنى فانا بقول إن دي إذا البداية.
حضرتك حضرتك بتقول إنه كلمة حب الدنيا لا تصرفنا عن النجاحات فيها نعم والمصابرة الله والعمل يسعدك.
والاجتهاد أحسنت.
و- وإنشاء حضارة مادية تكون هي قمة الحضارات أحسنت.
لكن ما تبقاش في قلوبنا احسنت يعني ما أحسنت.
يبقاش حب الدنيا كلام في قلبنا حضرتك ابلغ من كل اللي انا قلته الله الله اه يكرمك والله يعني فعلا آه، يعني كلام سيدنا علي بن ابي طالب رضوان الله عليه في الجمع الدقيق بقى بيقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ما بنخوفش الناس من الدنيا ده فهم سقيم وعقيم خالص ما انت لو ما زرعتش هنا مش هتحصد في الجنة اي حاجة ال- ال- ال- زمان الدنيا الليل والنهار ربنا قال يعني و- يعني جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكور آه، مكان الدنيا الأرض وآية لهم الأرض الميتة أحياء آية من آيات الله النعم والخيرات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بطر الوداب وفسفة ومنجنيز و- وأنهار وبحر نعم يبقى ما امال الذم اللي في الدنيا في القرآن والسنة ايه هذا الذم كله منصب على ما يرتكب فيها من معصية الله تبارك وتعالى منصب على أن تكون الدنيا في قلوبنا لتشغلنا عن ربنا وعن آخرتنا هي دي المصيبة بقى فسيدنا علي بيقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار نجاه يا الدنيا دار نجاة يا دكتور عاطف ودار نجاة لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة في أبلغ من كده كلام سيدنا علي جميل.
رضي الله عنه إذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة أيوة إنه حب الدنيا على مستوى الأمة يخلي الأمم تتداعى علينا نعم وعلى مستوى الفرد لو أنا بقيت حب الدنيا هي همي هتعب وهشقى وفي الآخر هخسر الآخرة الله يفتح عليك يبقى على الله يفتح المستويين عليك.
واحنا كمشاهدين وافراد على الاقل علينا ان احنا ننقذ نفسنا ونرجع للنص الثاني بتاع كراهيه الموت لان ده يبقى على مستوى الفردي نعم يعني كراهيه الموت هيبقى على المستوى الفردي آه كلنا بن ب- في مراحل كتيره من عمرنا بنخاف الموت وكلنا في لحظات معينه بنتمنى الموت او انا على مستوى خبرتي الشخصيه في لحظات معينه اكون يعني حاسس ان انا قريب قوي من ربنا واقول يا رب انا مستعد الان الله أكبر يعني في لحظات نعم.
بتيجي لحظات نعم.
بس مش كتيرة آه طبعا طبعا فلا عاوزينها تبقى تبقى قضيتنا تبقى هدفنا ولا- هت- هتريحنا يعني متصور اللي يقدر مننا يحل المعادلة انه بالفعل يقول انا مستعد الان اقابل ربنا هتحل القضية بس هي طبعا عايزة جهد قلبي أيوة.
وعبادات وعايزة لا شك تقول لنا اللي حاجة نعملها نحب لقاء ربنا طول الوقت الله يبقى جاهزين طول الوقت
انك تحب ربنا طب والسؤال ازاي احب ربنا نرجع لقضية القلب القلب مليان شهوات وشبهات التلاجة والتلفزيون والمنصب والكرسي والفلوس والعيال والزوجة وال... ها ازاي بقى علماء نقول لابد من التخلية قبل التحلية لازم تخلي وكتير من اخواننا بيقول لي مثلا انا نفسي اخشع نفسي اخشع في الصلاة ابقى سامع لك مثلا محاضره او لاي حد من اساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا واجي ادخل اصلي واحاول شط مش عارف اخشع ليه اقول له اخي الحبيب القلب عامل زي الاناء زي الكوبايه صار حضرتك لو مليت كوبايه مثلا ميه الى ان يعني تطفح الكوبايه او يسيل الماء على حافتي الكوب وتيجي عاوز تحط في نفس الكوبايه سائلا اخر مستحيل مش هيقبل ابدا هذا السائل لازم تخ- تخلي الاول وبع- وهكذا القلب فالقلب مليان شهوات وشبهات لحد ما طفح فيجي الانسان في لحظه من اللحظات عاوز يحشر الخشوع والخشوع عمل قلبي فيقوم يقع بره يحشر يقع بره مش عارف يخشع شوف القصه جايه ازاي طب اخلي ازاي بالتوبه بالتوبه الاستغفار والندم على ما فات والعمل الصالح وتعريض القلب لبيئة الإيمان والطاعة وابعد بقى عن بيئة المعصية لأن الراجل العالم لما نصح الرجل اللي قتل مية قال له سب بلدك دي ده بلد مصيبة بلد سوء وبلد معاصي واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليه فتغيير المكان تغيير البيئة أنت جالس في بيئة شهوات وبيئة شبهات و... ومعرض نفسك للفتن ما أنت بشر أنت ضعيف ممكن تضعف لكن غير البيئة ابعد عن بيئة المعصية اتخذ القرار برجولة وابعد عن الصحبة السيئة اللي عمالة تدفعك للمخدرات وتدفعك للوقوع في الزنا والوقوع في شرب الخمر ابعد عنها انت نصحت وما انتصحوش ابعد عنه لان ده قرار جنة او نار قرار جنة او نار والنبي قال لك لا تصاحب الا مؤمنا ولا اكل طعامك الا تقي يبقى لابد التخلية سهلة بفضل الله عز وجل بانك اه، تجدد التوبة اول خطوة على طريق التخلية وبعدين تبدأ بقى في الندم على كل اللي فات وتبدأ في التحلية بالعمل الصالح أي عمل أي عمل لكن أول عمل مطلوب مننا نعمله إيه نحافظ على الفروض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وإذا ربنا من عليك بالفروض بقى ابدأ بالنوافل عشان تجبر بها س- س- خلل الفرض آه، يعني طب خلينا في الفروض الأول لأن طب فيه هل من التخل... من التخلية انه انا بيبقى البعض قائم على معاصي يعني عايشها نعم وم- و- وعشان ي- و- وهي دي اللي بتخليه خايف من لقاء ربنا وكاره اللقاء لان هو عارف هو عارف انه عاصي نعم وبيبقى تقيل عليه احيانا غير حب الدنيا انه انه ترك المعاصي نعم فبتبقى هل الت- ال- ال- ال- التدرج ما بين ال- الاستغفار التوبه والاستغفار والصحبه الطيبه وال وبدأت العمل العبادات الصالح دي البداية مم.
دي اللي هتنقله بفضل الله مما هو فيه يعني ممكن يبدا ال- العبا- ال- العبادات والطاعات دي بنيه ان هي تعمل ازاحه هي هتعمل للمعاصي القائمه يقينا عليها آه.
بإذن الله هو يدق- يقبل على الله بهذه النية بمجرد ما يندم والندم هو ركن التوبة الأعظم هو ركن التوبة الأعظم يندم على كل اللي فات ويشرع في التوبة والاستغفار ويبدأ في العمل الصالح بحسب ما يسر له الله سبحانه طب وتعالى هل في حاجه سهله للناس اللي الشيطان الان عمالين ياخدوا واحنا بيشوفونا قرارات اه انا وبعدين يروح جاي الشيطان مثلا ولتكن الاستغفار لو هو جميل.
استغفر ألف مرة في اليوم هل دي ممكن تبقى بداية ال- الخطوات مثلا لا أنا- حاجة م- يعني جميل، ما- الاستغفار ملوش جميل.
حجة بقى يعني آه.
الشيطان ما يعرفش الاستغفار جميل بس أنا هديله وصفة نبوية اتفضل وصفة نبوية والحديث في الصحيحين يعني شيء غريب الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر مش ممكن تبقى عدية ال- ال- الأمة كلها اه ما احنا لسه كنا مش كويس ممكن الحديث ده يكون عدية الأمة والله العظيم هل احنا ممكن نعمله على القناة سبحان الله وبحمده وبحمده. مئة مرة تتكرر 100 مرة بحيث يرددها المشاهدين أو لا هو نذكره بالحديث وهو يردد خلاص نذكر آه نذكره بالحديث وهو يردد سبحان الله وبحمده في رواية تانية في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض لكن أنا عشان مسألة الذنوب والخطايا سبحان الله وبحمده 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده والله ما ياخدوا منه 10 دقايق هو راكب في العربية وقاعد على مكتبه وهو على في ال- البيت بتاعه بينتظر الست وهي بتجهز ما الأكل.
يقلقش اذا الشيطان جه قال له يا عم انت انت بت... ولا هتتاثر ولا هتعمل ده انت مش هتقدر تسيب ده انت ما تستغناش عن المعصيه ده انت كل ده ما ي... ما يقلقش.
يقعدوش أبدا سبحان وإذا الله وبحمده أوقعه وإذا أوقعه الشيطان في معصية في لحظة ضعف لا تعتري البشر لا ينفك عنها بشر بحال فعليه أن مجاهد.
يجدد التوبة وليعلم يقينا بأن الله لا يمل حتى يمل سبحان الله وبحمده نعم طب دي سهله ان شاء الله نكتبها في الشريط الاصفر آه, عشان نذكر بيها آه.
الناس جميل وننتهجها ك...
حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر والله ما في بشرى أعظم من هذا صلى الله عليه وسلم محمود سمير بيقول لك قولها ملها لي عشان اكتبها حاضر من قال في يومه مئة مرة سبحان الله وبحمده حطت يعني غفر الله له حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر والزبد الرغوة اللي بتطلع على المية دي صار بقى شوف اما الموج بيطلع بيبقى طيب حضرتك واحنا خارجين بقى من من من رمضان وكنا متخففين من حب الدنيا شويه في رمضان لان احنا حب الطعام وجه من وجه او اوجه حب الدنيا نعم وكنا متخففين 12 ساعه تقريبا آه، امتناع عن الطعام وما جرالناش حاجه وكنا آه، بندي وقت للاخره بنصلي وقيام وقراءه قران و... والشحناء قليله شويه لكن جينا لشوال ونرجع تاني نعم ل... ل... لحب الدنيا نعم ازاي برضو نحافظ على الجو واحنا في نهاية رمضان وصعبان علينا ان احنا نن ننزل يعني نعم.
مؤشر ال- بتاعنا نزل نعم عاوزين نعلى تاني بأحداث ب- ب- بأشياء جديدة تحافظ على ال يعني نعم.
نفس المستوى الإيماني القلبي اللي هو كان موجود في رمضان
أنا عاوز أقول بداية إن رمضان من باب الأمانة له جو يختلف عن أجواء كل الشهور
شيء إلهي بقى يعني آه.
الأتموسفير ن- الجو نفسه بقى نعم دي لابد من تأصيلها لابد رمضان له من الروحانيات ومن الفضائل والرحمات والبركات ما لا يتوفر لأي شهر على الإطلاق بس انا كنت متشايف انه ايه تخيلت يعني تخيل كده شويه طفولي كان رمضان ده عامل زي بتملى الزنبلك بتاع الله يفتح لعبه عليك.
وهي وتمشي- هتمشي المفروض تشحن.
تشحن شهر- تتعبيها كويس 11 عشان شهر.
ت- يت- ال تتحرك 11 عشان شهر هو كده يعني هو أنا أنا متصور وفهمي للآيات والأحاديث أن الغاية من الصيام في هذا الشهر بكامله أن الله عز وجل تفضل وتكرم وتحنن على أمة الحبيب المصطفى فأدخلها هذه المدرسة التربوية الراقية العالية لتخرج بعد ذلك من هذه المدرسة بعدما صامت ثلاثين يوما وقامت ثلاثين ليلة بهذه التزكية للنفس وللقلب حين تحقق التقوى التي جعلها الله ثمرة وغاية من هذا الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بس الحقيقة عشان أخرج بالتقوى دي لها معادلات يعني شوف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وبعدين التقوى وبعدين التقوى ده ميزان حضرتك لازم تط- تضع في الكفة الأولى صيام لازم لازم تجد في الصف في الكفة الثانية ثمرة التقوى بس لازم يكون المرتكز لهذا الميزان ذي الكفتين الإيمان الإيمان يبقى لازم الأول نحقق الإيمان يعني من علامات قبول عبادتي في رمضان او نجاحي في أيوة.
أيوة. شهر رمضان ان انا بقيت الش... ال 11 شهر عندي ابقى تقوى ماشي آه، مضبوط آه يعني عندي تقوى فاذا كنت انا بظن او من الظنين انهم اجادوا في رمضان فعليهم ان يحسنوا من الان الى رمضان القادم نعم والا يبقى دايما في شهر شوال وذو القعده وذو الحجه كل ما تلخبط قول- حاسب نفسك قول رمضان بتاعي ما كانش كويس جميل يعني خلينا نقف الوقفة دي مع كل واحد يقفها مع نفسه مع كل معصية مع كل تقصير مع كل ذنب مع كل خلل مع كل لحظات فطور بتنتابه يقف مع نفسه هذه الوقفة ويجعل هذه الوقفة دافعة جديدة له ليواصل السير مع الله سبحانه وتعالى بس أنا مش عاوز أخوف الناس يعني وبقول إن رمضان فعلا له خصوصية لا تتوفر لأي شهر آخر والأدلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى هذا إن أنا بس ما تبقاش ابيض واسود آه أنا كنت أقول ليس معنى هذا إن أن يصل بي الفطور إلى حد الوقوع في معصية إنما الفطور لما ينتبه الإنسان في طاعة وهو لا زال على نفس الطاعة بس بيضعف ويقل أمر بشري فطري عشان ما- الناس ما تخافش لأن مش عاوز أتقل الطاعة على الناس أنا عاوز أقول إن الصحابة منهم من أتى النبي كحنظلة والحديث صحيح مسلم قابله الصديق يوما فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نافق قال وما ذاك قال له نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا ده صحابي.
بس مش ذنوب آه، ما هو آه يعني نفس الحديث شوف نفقه وم- ومش على ومش- ده حلال ما وقعش في ده معصية كل الحاجات حلال الله يفتح آه.
عليك لأن دي مهمة لكن شوف هو بي- اللحظات اللي كان فيها عند النبي من البكاء والخشية لا مش موجودة هنا فهو خايف هو خايف فالصديق قال له والله إني لا أجد مثل ذلك ده أنا واقع في نفس المشكلة فذهب إلى النبي فقال نافق حنظلة يا رسول قال وما ذاك قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كان رأي عين فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا هناك بنبكي وتخضل لحانا وبعدين هنا فقال الحبيب يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم حتكم الملائكة الملائكة على في الطرق.
فرشكم وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة بس مساء بس الأمر ساعة ساعة ربك ساعة ساعة بيضة وساعة أشد بياضا يعني يعني يا رمضان أش... شهر جميل يعني لا أنا عاوز أقول برضو من باب التخفيف وعدم التشديد على الناس إن ساعة ابكي وخلي ال- القلب و- يعني مقشعر والجوارح مقشعرة وساعة تانية اتبسط مع زوجتك ومع أولادك مش احنا وانشغل مبسوطين بالتجارة 25 ساعة خلينا لا نضيق على الناس لا، ما ما دام نضيقش فيش ضابط.
ضابط آه.
شرعي بفضل الله عز وجل نوسع بالضابط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اللي أنا بحذر منه بنص الحديث إن ما تقولش ساعة لقلبك وساعة لربك وساعة قلبك دي تبقى ساعة معصية لا حاشا لله اه لا للمعاصي لا.
تحت أي وضع من الأوضاع تحت أي وضع حاشا لله يقول لك ما لا ابن بقى الساعة وساعة. لا ده الساعة بنص الحديث دعي بالزوجة دعي بالأولاد وانشغل بالضيعات يعني بالتجارة وأنا عاوز أقول إن المؤمن آه، مش ممزق لا المؤمن شخصية واحدة شخصية فاهمة في العبادة خاشع خاضع بكاء أواب في التجارة رجل قوي أمين صاحي واعي فاهم محدش بيضحك عليه في القتال في الجهاد في سبيل الله مجاهد بطل يبحث عن الموت في البيت مع الزوج رقيق ودود جميل صاحب خلق مع الأولاد بيرمش على الأرض ويركب الولاد فوق ظهره وهو اللي مال الدنيا مكانه آه سيدنا النبي فده مش مش شخصيات وإنما هي شخصية المؤمن الواعي الفاهم لدين الله تبارك وتعالى إذا هي ساعة للعمل لعمل الآخرة صافية جميل وساعة لعمل الدنيا ال- اللي هو أيضا جميل جميل م- يعني في احتساب للآخرة جميل طيب احنا قبل ال- في الختام اذا كنا قلنا انه حب الدنيا وكراهيه الموت وانا وانا يعني عكس عادتي انا دايما بميل لل- لل- نعم.
للترغيب لكن النهارده حاسس ان آه، احنا آه، جميل.
ن- نهز بعض شويه يعني خليك انت في آه، الترغيب وانا في ف- الترغيب فانا خايف طيب اذا كان انت يعني عاوز تطمنا شويه لكن انا خايف من موت الفجاه آه.
يعني رب- ده, رب حسن ده احنا ده احنا كلنا معرضين وبالذات صحيح.
مع الحياه المعاصره صحيح.
يعني آه، الامراض اللي هي فيها وال صحيح.
والحوادث اللي ما كانتش يعني موجوده من زمان نعم.
ومع ذلك يعني ده ن- نقف له وقفه موت الفجاه نعم.
يعني اذا كنت انا طيب ر- ربما هنعمل الحسبه الميزان جميل لكن طب انا خايف من الفوت- من موت الفجاه
وده مطلوب مننا يا دكتور عاطف مني ومن حضرتك ومن إخواني وأخواتي أن يكون الإنسان دوما دوما على طاعة وإن قلت ولما يزل يجدد التوبة والتوبة طاعة بل هقول لحضرتك كما قال شيخي وحبيبي ابن القيم التوبة يدخل فيها كل مقامات الدين كل مقامات الدين تندرج تحت التوبة والله يحب التوابين فمطلوب مني, مني عشان إذا جاءني الموت في أي لحظة وفي أي وضع كنت أن أكون على طاعة وأن أكون مجددا للتوبة والأوبة ولذلك قال نبينا كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ولن توفق لهذا لهذه الخاتمة الكريمة إلا إن عشت على العمل الصالح بالعمل الصالح قال الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولك ولإخواني وأخواتي بخاتمة الإيمان والسعادة في الدنيا والآخرة امين ان شاء الله اذا يعني آه، حضرتك عيديتك لينا ان انت بتفتح لنا باب الامل وال آه طبعا والتفاؤل نعم.
وانه آه، حب الدنيا سهل ان احنا نتخلص نجعله منه.
نجعله نجعله آ- للآخرة اداة ايجابية نعم ونجعله وسيلة لل عمل للآخرة لارضاء الله عز وجل نعم وكراهية ال- الموت يجعلنا نعمل له حسابا أيوه ونستعد له من بالعمل الآن الصالح ونحدث دائما توبة توبة جميل.
ونبقى في معية الله ومستعدين ما شاء الله لهذا ال- ما الاختبار شاء الأكبر الله أحييك بالفعل.
على هذا الحضور وعلى هذا التلخيص الله والله يكرمك أسأل الله أن والله يكرمك.
يزيدك توفيقا ورشادا طبعا احنا مش هن برضه نضيع الفرصة إذا كنا مجتمعين من إن احنا نطلب دعاء خاص لأولي الأمر نعم أولا نعم اتفضل تدعي لنا وتدعي لأولي الأمر أولي الأمر أيا كان مستواه آه، قد طبعاً، لا يكون شك.
أمير ل- ل- للاستوديو ده أولي الأمر للكنترول نعم، نعم.
للمبنى اللي احنا فيه صحيح لأنه في ده صلاح لينا آه، إن شاء نسأل الله الله سبحانه وتعالى آمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك اللهم إني أسألك أن تزيدهم توفيقا ورشادا وأن تأخذ بقلوبهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتدفعهم إليه يا أرحم الراحمين اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتدفعهم إليه يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر همهم ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمهم وبلغنا وبلغهم مما يرضيك آمالنا وآمالهم يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خيرا يا شيخ ربنا يبارك محمد فيك. ربنا يحفظك وفعلا يا اخواننا المشاهدين يعني اسم محمد اسم جميل يعني هو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وربنا اختاره ل...
صلى الله عليه وسلم.
لنبيه وهو اسم يعني دايما انا بلاحظ انه اللي اسمائهم محمد كتير دايما تلاقي فيهم صفات تحمد الله أكبر فيعني ال- ال- فضيلة الشيخ محمد حسان يعني لا نزكيه على الله ولكنه جدير فعلا بأن يحمد وأن يشكر الله يسلمك ويعني أنا فعلا أراه فعلا يعني نموذج لل- للإحسان ولا نزكي على الله أحسن- يعني ولا نزكي على الله للإحسان ال- اللي اتقال في الحديث وكذلك هو محسن في القول وفي التوصيل حسان فعلا الله يعني يسلمك.
فربنا يعني يجعلنا الله يسلمك.
ننتفع باستمرار آمين يا رب ب- بهذا الحسن وهذا ال- الأداء الجميل اللي بيقربنا من الله عز وجل وما زلنا بنقول إنه يعني حب الدنيا وكراهية الموت وطول الأمل لأنه مشكلتنا كمان أنا كنت عاوز أسألك عن طول الأمل نعم.
لأنه هو آه كل يقول لك أنا مستعد للموت وكل بس أنا ما- بس أنا ب- كل واحد يقول لنفسه بس أنا هموت بس لسه قدامي شوية نعم.
يعني مفيش حد متصور إنه هيموت إلا لادي يستحيل حتى لو عنده هم يقول لك لا لا دي لا ب- بكره بكره لا برضه لا لا بكره الشهر ده لا لا مش معقول يعني يفضل طول الامل يزقها كده نعم.
فانا يعني ندعو الله عز وجل ان احنا ننتفع بهذا الكلام وبعدين عاوزين دعاء خاص للمرضى لانه يعني لي ليه قريب لما شافونا م- م- معاك امبارح جولي مخصوص يا رب وقالوا لي يعني عاوزين الشيخ محمد يدعي له الله شاب يعني جامعي لسه متخرج حديثا وجميع المرضى يعني خصيصا لانهم يعني في هذا العيد ربنا يعني مبتليهم بالامراض لكن يعني ندعو لهم دعاء يعني نسأل الله خاصة عز يعني.
وجل أن يشفي أخانا هذا وأن ينزل عليه من رحماته وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يخفف عنهم الآلام وأن يملأ قلوبهم بالآمال اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم أبدلهم دما خيرا من دمهم وعظما خيرا من عظامهم اللهم أكرمهم برحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك في هذه الليالي الكريمة المباركة أن تنزل عليهم من فضلك وأن تمسح آلامهم وأن تذهب آلامهم برحمتك يا أرحم الراحمين أنت ولي ذلك والقادر عليه امين يا رب اللهم أمين جزاك الله خيرا انا عايزك تفضل تدعي لنا كده الله ما نمشيش يرحمك اللهم تقبل يعني منا جميعا وال- وارزقنا وال- الإخلاص والصبر وللشباب والعمل.
بالذات شبابنا يعني ربنا يصلح محتاجين شبابنا دعاء ويربي يعني.
أولادنا ويبارك آمين.
في نسائنا ويسترهم في الدنيا يسترهن في الدنيا والآخرة امين إن شاء الله.
ويبارك في علمائنا ويجزيهم آمين.
عنا خير الجزاء آمين.
وفي كل من له فضل علينا أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم آمين إن شاء وفي الله.
الدنيا على طاعته إنه ولي ذلك ومولاه جزاك الله خيرا وإياك ربنا اخواننا يبارك فيك.
المشاهدين يعني نتمنى ان احنا ان شاء الله يعني ربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقد يعني سمعنا كلاما كله حسن فيعني العمل صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته